الرحمن الرحيم وحسمت القضية لصالح النقاب موقع الرباني ومرحبا بالنقاب الله أكبر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم لم تأتاف لأنه دين الله والله ناصر دينه لم تأتاف لأنه شرع الله والله مظهر شرعه وناصر أهله وأولياءه وناصر أهله وأولياءه تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
عن الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محمد ودي وحطيه في عين اللي يمنعك من لبس النقاب وغطي انت عينيك وتسلم عينيك نسأل الله عز وجل أن يثبتكن لم تأتاف لم تأتاف لم تأتاف الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي وأنا والله أحبكم في الله أشهد الله أنني أحبكم في الله يا أهل التوحيد والسنة أحبكم في الله حبا جما وقبل كل ذلك وفوق كل ذلك وأسمى وأعلى من كل ذلك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أحبك أحب الله أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الله ثم إني أحب هذا الدين هذا الدين العظيم الذي كلما أكرمني ربي بأيام أعيشها على ظهر هذه الأرض في هذه الدنيا أكتشف عظمة هذا الإسلام عظمة هذا الدين ثم عظمة هذا المنهج الذي ندين لله به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا المنهج العظيم هذا المنهج نور على نور هذا المنهج الذي أبى الله إلا أن يجعله عاليا حقا مستعليا بحق هذا المنهج إخوتي إذا كنا نعيش في هذه الأيام معركة النقاب فالله أكبر انتصر النقاب الله أكبر بل استطيع ان اقول لمس اكتاف الكل سلم في هذه المعركة وازعن وبحق اقول الله مظهر دينه قال سبحانه وتعالى يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إخوتي الحمد لله انتهت المعركة وحسمت القضية لصالح النقاب للمنتقبات كل سنة وانتم طيبين ألف مبروك بارك الله لكن الحمد لله رب العالمين وقد يقول البعض ما زالت المعركة أقول لا لا لا لا, لا. تفاءلوا وأبشروا خيرا معي تصريح رسمي في خلال افتتاح فعاليات الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية يوم السبت الماضي خرج شيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي وقال أؤكد للجميع أنني لست ضد النقاب وأحترم النساء المنتقبات ومرحبا بالنقاب ده مش أنا اللي بقول والله هو اللي قال كده بالحرف الواحد قال ومرحبا بالنقاب قال كما أكن للمرأة المنتخبة كل التقدير والاحترام قال كده بالحرف الواحد قال كده قال للمرأة كل الحرية في استعمال النقاب سواء في الشارع أو العمل أو في بيتها سواء كانت حلوة أو وحشة كما قال فهذه حرية شخصية أما ما نرفضه فقط هو أن ترتدي الطالبات أو المدرسات النقاب داخل الفصول الدراسية التي تدرس التي تدرس بها الطالبات فقط وتقوم بالتدريس لهن مدرسة فإذا خرجت الطالبة إلى الطرقة لها أن تلبس عشرين نقابا وإذا نزلت إلى فناء المعهد الأزهري أو المدرسة تلبس أربعين نقابا حتى لا يراها الرجال ولها مطلق الحرية في ذلك الله أكبر احنا عايزين أكتر من كده عشان كده البنت اللي بعتالي سؤال على ال SMS بتقول آه، انهم منعوها من دخول المدرسه خدي التصريح ده موجود في مجله آه، جورنان آه، بعض الجرائد موجود في بعض الجرائد منشور يوم الاثنين اللي فات وموجود على النت تصريحاته بالصوت والصوره خديه و- وحطيه في عين اللي يمنعك من لبس النقاب وغطي انت عينيكي وتسلم عينيكي نسأل الله عز وجل أن يثبتكن لمس أكتاف لأنه دين الله والله ناصر دينه لمس أكتاف لأنه شرع الله والله مظهر شرعه وناصر أهله وأولياءه إن الذين يحاربون النقاب لا أدري لماذا هل هم من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لماذا شيء مريب جرايد في خلال الاسبوع لت وعدل وكلام والله وصل الى حد كلام الكفر كلام كفري حين يقول احدهم ربنا مسك ريشه ورسم المراه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده وانتوا عايزين تغطوها ليه احنا اللي عايزين نغطيها الله الذي خلق المرأة كرمها كرمها عشان ما تبقاش لعبه في ايديك وايدين اللي زيك تكريم المراه الا تهان فتكون سلعه الا تكون رخيصه تباع وتشترى صوره منظر يلعب بها حقيقي لمس اكتاف اليوم حفل للاخت المنتقبه البطله المستتره التي سترت وجهها ونصرها ربها واعزها ورفع قدرها واجرى هذا الكلام على السنه من على السنه من يا لبطولتك أيها المنتقبة يا لبطولتك أيها المستترة يا لبطولتك أيها المخبتة أيتها المخبتة سبحان الله العظيم آن لك أن تحتزي بنقابك وقد قلت في لقاء السبت الماضي في الرحمة ان ال... ان هذا النقاب شرفك اللي اتفرط في نقابها بيتفرط في شرفها شرفك شرف المسلمه ولذلك حين نصرك ربك اقول ماذا فعلت وماذا قدمت من خير لكي ينصرك الله هذا النصر سبحان الله العظيم كنت بقول امس ان المنتقبة هي بركة هذا الزمان المنتقبة لها فضل على رجال هذه الأمة تعرفوا بقى كل منتقبة لها فضل على رجال هذه الأمة عارف ايه انها سترت وجهها فمنعتهم من الزنا هي مش العين تزني وزنها النظر يعني إذا وقعت عينك على وجه امرأة فقد زنت عينك طب هي سترت وجهها يبقى كده منعت عينك من الزنا مش لها فضل عليك بقى سبحان الله العظيم حد يخالفنا في المسألة دي حد يخالفنا في الموضوع ده أن العين تزني وزنها النظر وأن المرأة المنتقبة كفتك عن هذا حفظتك عصمت بها من هذه المعصية سبحان الله العظيم وأريد أن أشا- أشرك في الحفل أيضا ولي المنتقبة أبوها زوجها أخوها الأكبر شيخها أشكر الجميع الذين ثبتوها المشايخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله أهل المنهج أصحاب المنهج جزاهم الله خيرا القنوات الفضائية الطيبة الصالحة المخلصة التي وقفت في هذه الحملة نشكر الكل على هذه الوقفة ونقول أيضا لمن لا يزالون يسعرون الحرب قد كفيتم خلاص بقى راحت عليكم كل عام وانتم بخير كل سنة وانتم طيبين لموا الدور خلصت عشان كده بعد الشيخ الازهر ما اتكلم واحد اتكلم بعديه قلت ملوش لازمه بقى الكلام خلاص خلصت انتوا مش قاعدين تقولوا لنا ده الراجل الكبير طيب بتتكلموا ليه بعد الراجل الكبير ما حدش يتكلم تاني خلاص هو قال اهو قال اؤكد انني لست ضد النقاب قال اكن للمراه المنتخبه كل الاحترام والتقدير قال تلبس 20 نقاب و40 نقاب لا لا لا لا هو واحد اوعي تلبس 40 هم هو هو نقاب واحد وصدق الله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ولكني لا انسى ان البطوله الحقيقيه بطوله الاسلام بطولة المنهج عظمة هذا الدين أنه كلما عودي وهوجم على نجمه والزهر كتير قلتها من زمان والله انا اتذكر ان الكلمه دي جرت على لساني من 30 سنه 30 ده ازيد شويه هي 85 بينها وبينها قد ايه دلوقتي المهم ان هي 30 سنه قلت ان الاسلام كالكره المطاط كلما ضربتها في الارض اشد كلما ارتفعت الى السماء اكثر فكلما ضرب الاسلام في جهه شوف هوجم في البوسنه والهرسك فعلى نجمه في اوروبا هوجم في كسوفه وهوجم في في كل مكان والاسلام ما زال يعلو ويعلو في كل مكان أسأل الله جل جلاله أن يحفظ المسجد الأقصى اللهم احفظهم اللهم احفظه اللهم إنك تعلم ضعفنا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا فاللهم اللهم احفظه اللهم دافع عنه اللهم سخر للمسجد الأقصى جندا من جندك من جنود السماوات والأرض يدفعون عن هذا المسجد الأذى شاهد يا اخوه الضربه الاقوى هي زياده عدد المنتقبات فلذلك لذلك بعد ان جاء الفرج وانحسر الكرب وانفرج نريد ان نوجه كلمه كلمه حق في قضية النقاب بعد أن انحصر الخلاف في قضية مستحب ولا فرض خلاص الناس اللي كانوا بيعووا بكلمة ان هو مش مش من الإسلام وإن وانه يهودي وانه عادة وانه هو عادة جاهلية كل الكلام ده بقى سقط خلاص وتهاوى وانتهت القضية بقينا نتكلم احنا مع بعض في قضية هل النقاب مستحب ولا فرض انا عايزك وعايزك تسترخي ونتدبر ونفكر مع بعض كده بالراحة لماذا يأمر الشرع بستر الوجه الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وبارك في علمه أصل المسألة كلام علمي زي الفل ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه كلام علمي وكل الاقوال والرد على الشبهات و و الشيخ ابو اسحاق الله يكرمه ويبارك فيه ويحفظه لم الموضوع و... و... خلصوه علمي خلينا نتكلم بقى كلام ودي كلام حبي كلام كلام قلوب اكلم كلام قلوب لماذا يأمر الشرع بستر الوجه ها تفتكروا ليه لدرء ماذا لمنع ماذا للحيلولة دون ماذا تعالوا لقاعدة أصولية بتقول الوسائل لها أحكام المقاصد ببساطة هل النقاب من أجل منع الكذب ها جاوبني ها قول معايا هل النقاب لاجل منع الغيبه والنميمه هل النقاب لمنع الرياء النقاب ليه النقاب لمنع الزنا لمنع مقدمات الزنا هو مش خالك شوقي الله يرحم الله يرحمه قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وشيخنا الشيخ حسن أيوب عليه رحمات الله وبركاته الله يرحمه قال ده كان على أيامك يا شوي الله يرحمك النهاردة نظرة فلقاء على طول الشيخ حسن الله يرحمه طيب لما يبقى الزنا أوله نظرة تقول لي انت قاعد تقول لي شوقي وتقول لي ايوب طب خد كلام ربنا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ايه رايك بقى سيبنا من كل الكلام الا كلام ربنا احق القول قول ربي مش قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أليس النقاب من أجل منع الزنا ومقدمته طيب أليس النقاب من أجل منع مرض العشق ومقدمته اللي هم بيضحكوا علينا ويقولوا حب اسمه العشق الاسم الشرعي السيله اسمه عشق لمنع العشق ومقدمته أليس النقاب لمنع الصداقات المريبة المحرمة والإعجاب المحرم أليس النقاب لمنع مرض القلب بالشهوة وفوران الشهوة لتفرغ بطريقة محرمة كيف يكون النقاب مستحبا وهو لمنع الكبائر إن كان من أجل منع المحرمات والكبائر يبقى مستحب ازاي طب طب اسمع مني دي لله اسمعي اسمعي يا اختي اسمعي يا بنتي اسمعي يا امي اسمعي يا خاله اسمعي يا حاجه هات ميزان وحط في كفتيه اللي انا بقوله واحكم بنفسك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون آه تاني تاني تاني تاني مش انا قلت لكم نفسي تسمعوا قران ولا يضربن بارجلهن لا يضربن دي نهي اهو والنهي للتحريم يبقى ما ينفعش ان واحده تمشي بكعب تدق في الارض تك تك تك ما ينفعش ولا يضربن بارجلهن ليه ليعلم ما يخفين من زينتهن رنه الخلخال ده ما بقوش يلبسوا خلاخيل لا ده هي دقه الكعب طيب تامل مكي لما ربنا بيخاطب النساء في الايه دي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ربنا طالب المؤمنين بقى يتوبوا ازاي ليه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون مش المؤمنات وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون يعني وليها ومن سقط في فتنتها الرجاله هم السبب في فتنه المراه دي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فعلم ان صوت كعب المراه حرام او قل صوت اي زينه تلبسها حرام حط بقى في كفه الميزان صوت نعلها وحط في الكفه الثانيه خديها عينيها شفتيها ها. لسه بتقول مستحب لسه بتقول النقاب مستحب حط انفها فمها جبهتها ذقنها مش ده وجهها بالله عليك ايهما اولى بالمنع منع دقه القدم ولا يضرب مش عايز واحد يجي بكره صحفي ولا غيره يقول لك ده بيقول ان ال- ال- الكعب حرام ده مش انا ده ربنا ربنا اللي بيقول ولا يضربن ولا يضربن بارجلهن ليعلم مش انا ده ربنا انت لو- اوعى تتكلم عشان ده كلام ربنا ده القران ولا يضربن بارجلهن ليعلم ضربه الرجل اشد ولا وجهها بقى لما تمنع من ضربه رجلها تمنع من اظهار وجهها ولا لا طيب انا عايز اخلص موضوع النقاب عشان عندنا الليله دي شغل عايز اسمعكم قران من الواد ياسر عايز اخلص موضوع النقاب بس عايز اقول للمنتخبه بقى شوفوا انا ما كلمتش حد غير المنتخبات اهو ما بكلمش حد خالص بكلم المنتخبات عايز اقول لك اشكري ربنا اشكري ربنا بقى على نعمه الانتصار ولكن عايز آه، وانا بطبطب عليكي وبهنيكي وبدعي لك اقول لك بقى ما تخذليناش عايزين النقاط بقى في الفترة الجاية يبقى نقاط صح عشان ما تشمتيش بينا العدوين اللهم لا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين مش عايز حد يجي يقول شوف ادي النقاب يا عم اللي انتوا بتقولوا عليه شوف بتعمل ايه شوف بتقول ايه شوف لابسه ازاي النقاب يستر كل البدن بلاش بقى يا اخوات الله يكرمكم لله لوجه الله بلاش الكحل في الشارع قولي لي ده انا كنت حاطاه في البيت طب اغسلي عينيكي قبل ما تنزلي مش هيجرى حاجه مش هنخسر حاجه عايزين بدل ما اقول لك غطي عينيك ونزلي البيسه طلعي عين واحده بس العين الشمال لا خلي اغسلي عينيكي تماما ما يبقاش في اي اثر للزينه ما يتخذش النقاب وسيله ان يبقى تحت منه مكياج ما ينفعش عايزك تسالي نفسك وانت خارجه من البيت بتمكيجه لمين ها دي زبده كاكاو زبده كاكاو لمين ما تخليها في البيت خليكي وانت خارجه الرسول صلى الله عليه وسلم لم- لما قال اذا استاذنكم نساؤكم الى المساجد فلا تمنعون في, في الروايه الثانيه لا تمنعوا اماء الله بيوت الله وليخرجن تفيلات تفيلات تفيله تفيله يعني مش متزينه تقول لك لا ده انا عايزه شنطه والنقاب و- عشان نبقى دعوه ما ننفرش الناس من النقاب احنا احنا نلبسه صح وان نفروا وان نفروا احنا نلبس صح كما يرضي الله وربنا اللي بياتي بالخير سبحانه وتعالى نمره واحد ان يستر كل البدن لا يصف لا يصف يعني مش ضيق فاهمة يا حاجة رميسة مش ضيق ما يبقاش ال- ال- الإسدال ضيق يبقى واسع لا يصف لا يسف ما يبقاش شفاف اللي هو الشيفون اللي بيعملوه ده ليس زينة في نفسه ما فيش ألوان لا معطرا ولا مبخرا لا يشبه زي الرجال البنطلون اللي طلع موضة دلوقتي طالع من تحت الإسدال ومن تحت النقاب بنطلون الجينز والكوتشي لا لا لا ابعدي عن لبس الرجال البسي لبس نسائي حريمي ولا يشبه زي المشركين وليس لباس شهرة تقول لك انا عامله نقاب تحفة تحفة احنا مش عايزين نقاب تحفة البسي التحفة دي في بيتك لزوجك اما التحف كلها لكن خلي بره للشارع للناس الوحاشة والحلاوة لزوجك عايز اقول لل- للمنتخبات ايتها المنتخبات لستن ككل النساء انت لك ميزه انك رافعه رايه الدين انا قلت قبل كده برضو من زمان قوي هو بي- الكلام بتاع زمان قوي بيجي تاني ليه اليومين دول قلت ان احنا لو اردنا ان احنا نكتب عقيدتنا النهارده هنكتب ومن عقيدتنا وجوب النقاب ووجوب اللحيه وجوب اللحيه ووجوب النقاب قلت الكلام ده لان في العقيده الطحاويه مثلا يقول ونصلي خلف كل بر وفاجر هي دي عقيده لا ده اللي بيتميز بيه اهل السنه في كل زمان فالمنتخبه النهارده هي اللي رافعه رايه المنهج رايه الاسلام فلما تبقي صاحبه الرايه ما تخذلي ناس ما تكسفي ناس ما تحرجي ناس ما تشمتيش الناس فينا عايز اقول لك أيتها المنتقبات لا تخضعن بالقول أيتها المنتقبات لا تسمعن الغناء عيب قوي أما تبقى واحدة منتقبة ولابسة أسود ونلاقي تليفونها يرن بأغنية عيب لا مش عيب حرام لا يجوز أيتها المنتخبات لا تشاهدن المسلسلات أيتها المنتخبات لا تغتبن أخواتكن ولا تنممن احفظن ألسنتكن أيتها المنتخبات لا تكذبن لا ترفعن أصواتكن أيتها المنتخبات إن اتقيتن فلا تنشزن على أزواجكن إياكن والنشوز اوعى يقول لها انت لابسه النقاب انت انت منتقبه انت جوزها يقول لها كده دي اخلاق واحده منتقبه دي زعقيلي تخرجي من غير اذني لا تنشز اياكن والنشوز ايتها المنتقبات لا تشمتن بنا الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا أيتها المنتقبة إن ظهرت في حديقة مع شاب إن جلست على دكة على الكورنيش فأنت سبب في حرب أخرى ستشن على النقاب أنت السبب أيتها المنتقبة إن لم تحسني التفاعل لزوجك أو تركت الأدب مع أمك فأنت سبب في شن حرب أخرى ضد النقاب وصد امرأة أخرى عن النقاب أيتها المنتقبة هذه أيامك زيني وجهك بالنقاب عيشي الحق بالنقاب لا تجاهري بالذنوب أنت رمز الحياء فحياؤك هو الحياة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيتها المنتقبة لا تتخلي عن القفازين أيتها المنتقبة لا تلبسي في رجليك إلا الشراب الأسود الجورب الأسود مش اللي بلون الجسم الجورب الأسود والحذاء الأسود استري نفسك واعلمي أن حذائك وشنطتك أيضا ينبغي أن يتورع في ألا يكون بهم- بهما زينة آه، أيتها المنتخبة لا تسمحي للسباك ولا القارئ العداد انه يدخل بيتك وانت ما معكيش محرم راجل لا تسمحي ان تركبي التاكس وحدك مع راجل لوحدك خلوة والفتنة شديدة لا تسمحي لأخو زوجك ولا لزوج أختك أن يختلط بك الحم والموت قالوا الحم هو كل محرم مؤقتا أخو زوجك زوج أختك اوعي تختلطي بيه ولا تتكلمي معاه ولا تهزري معاه ولا تكشفي ايديكي قدامه ولا تيجي عينك في عينه اتقي الله فليكن الموت ولا تكن الخيانة لدين الله أيتها المنتقبة لقد رفعت على عرش عال ونظرت الدنيا كلها إليك أشارت إليك الأصابع وسلطت عليك الأضواء فلا تخذلينا ثم كلمة في النهاية لمن لم تلبس النقاب حتى الآن هتنتقل امتى مش هزعق اهو بالراحة هتلبسي النقاب امتى بقى هتغطي وجهك وتعيشي في خلوة مع الله وتحسي الأنس بالله وتحس بحلاوة الإيمان وزيادة الإيمان والقرب من الله عايز أقول هذا النص يحتاج إلى احتفال إخوتي خلصنا حفلة النقاب لو إن أنا شايف إن معايا حاجات كتير قوي بس خلاص هسيب كل ده بس آه، وادخل على سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما ندخل السيرة أقرأ الدعاء بتاع الجمعة بتاع النهاردة اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك اللهم اللهم إني أستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت اللهم اللهم إني أستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة في غير مرضاتك اللهم اللهم إني أستودعك كل شيء رزقتني فاحفظه لي من شر خلقك اللهم اللهم إني أستودعك الدعوة إلى الله وهذا المنهج منهج الحق فاللهم لا يضيعها من يجهل قدرها واللهم اللهم إني أستودعك أحبابي فاحفظهم بعدي اللهم اللهم إني أستودعك هذا المنهج وهذا العلم الذي علمتني لا يندثر ولا يندرس ويتطاول أحقابا أنت ولي ذلك والقادر عليه يا من لا تضيع عنده الودائع آمين إخوتي ننتقل إلى السيرة وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي أن الصحابة قد انطلقوا إلى أن الصحابة قد انطلقوا إلى الحبشة في رجب خمسة رجب في السنة الخامسة من البعثة سيدنا عثمان ومعه رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصلوا إلى هناك وأقاموا وصلتهم إشاعة شائعة أن قريشا دخلت في الإسلام فرجعوا ايه اصل الاشاعه دي هو ده موضوع الليله دي ولان موضوع الليله دي آه، هيرتبط بصوره من صور القران وانا كنت قلت لكم بعد رمضان عايزكم تسمعوا قران فجبت لكم واحد النهارده تسمعوا منه قران و عايزين نسمع قرآن الليلة دي ليه؟ لأن القصة مرتبطة بالقرآن الواد ياسر الشرقاوي هو واد حليق أنا قلت له لازم ربنا يهديه ويتوب عليه ويلتحي بس ما عنديش غيره فجبته فربنا يهديه ويصلحه يا رب العالمين فالشاهد إيه؟ آه إن نجيب القصة بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الكعبة يوماً وقرأ عليهم سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى الله سمعنا شيخ ياسر والنجم الأول
والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
الله اخوتي هذه الايات شوف بقى لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بي- والمجل وال- والكعبه يا رب يا رب ما تحرمناش من الكعبه يا رب يا رب تابع لنا بين الحج والعمره يا رب يا رب لا تحرمنا من الحج والعمره يا رب يا رب ارزقنا الحج السنه دي يا رب ولا تحرمنا يا حي يا قيوم ال- الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الكعبه والكعبه مليانه كانت مجلس القريش قريش كل الناس بتروح تقعد في الكعبه ف وكل قبيله لها قاعده بتقعدها ف- والمسلمين حوالين النبي سيدنا النبي صلى عليه وسيدنا النبي بيقرا بقى والنجم اذا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم احساس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا بقى القران اللي تنزل عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قرا السوره كلها ولكن اخر السوره افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يراه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى عارفين يعني ايه فأكدة هم؟ يعني ايه فأكدة عارفين يعني ايه فأكدة فأكدة آه، يقول له ايه ان العرب لما كانوا يحفروا بير ويوصلوا الصخرة قابلتهم صخرة وهم بيحفروا يقولوا كده أكدينا يا منتقبة قابلتك صخرة اوعي تقفي وتنحسري أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه اسمع اسمع بقية الآيات
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
الله أكبر هي دي قواعد وقوانين وأصول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ها إيه ينبأ بإيه ينبأ بإيه ألا تزر وازرة وزر أخرى اللي تقول أنا هل عن نقاب أمي لا تزر وازرة وزر أخرى الكل يوم القيامة هيتخلى عنك كان عندي أخ طيب غلبان وجايب معاه بنته بنته صممة لابسة آه، عباية م- مزوقة أحمر وأخضر ولبني بنت صغيرة لسه لم تكلف ها وطبعا ال- ال- برضه الحجاب اللي طالع اليومين دول بتاع طرحه زرقاء فوقيها حمراء وجواها بيضه وشراشيب فقلت له انت لما تعودها على كده من دلوقتي لما نيجي نلزمها بقى بالنقاب مش هترضى عايزك اما تلبسي وانت خارجه هي طيبه يا, يا حلوه يا اموره اما تيجي خارجه إيه، البسي ايه عبايه سوداء وخمار قالت لي هو اللي ما بيجيبليش قلت له شفت بتتخلى عنك من النهارده اهي بتسل... ده, ده, ده بتقول لي انا امال قدام ربنا بقى هتقول عنك ايه فالكل هيتخلى عنك الا تزر وازره وزر اخرى ها ها ها وان ليس للانسان الا ما سعى انا بقول لكل ام معترضه على نقاب بنتها ده انت هيبقى في ميزان حسناتك ده ما تخسريش بقول لكل اب معترض على لحية بنته على لحية ابنه بقول لكل اب معترض على لحية ابنه سيبه يلتحي يبقى في ميزان حسناتك الولد من سعي ابيه خير كسب الرجل من عمل يده وان ولده من كسبه من كسبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أ- أنا عايزكم ما, ما تخرجوش بره الموضوع انتبهوا أن سيدنا النبي بيقرا الكلام ده على المشركين كل المشركين سامعين وكل المسلمين سامعين والرسول قاعد في الكعبة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وبعدين الكلام عن ربنا بقى ها وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى
سبحان الله العظيم الكلام عن صفات ربنا وجلال ربنا وعظمة ربنا كلام يحبب ويقرب النفوس وأن إلى ربك المنتهى الكل سيصير إلى الله أن إلى ربك المنتهى الكل آخر ربنا مهما بلغت ربنا عشان كده بقول للكل يوما ما سنقف امام الله جميعا صغيرا وكبيرا رجالا ونساء الكل سياتي ربه ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن حمدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا الكل سيأتي والكل سيقف وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى سبحان الملك أنا عايزك ما تخرجش من الصورة إن سيدنا النبي بيقرأ هذا القرآن كلام الله على هؤلاء القوم كلهم على هؤلاء القوم كلهم مشركين ومؤمنين الكل بيسمع الكل بيسمع الكل معاه ومركز وعينه على سيدنا النبي وأنه أض- هو أضحك وأبكى اللي مبسوط ربنا اللي فرحه واللي زعلان ربنا اللي أبكاه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا بيده الأمر يميت ويحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى نطفة سبحان الله العظيم لما تتصور إيه إيه الكلام ده لما بي ر- الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ربنا لما الرسول بيقراه العالم النا- اللي قاعده دي فاهمه من نطفه اذا تمنى نطفه يعني آه، آه، يعني افراز زي الحرق زي الريق زي افراز من الافرازات نطفه اذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى أقنى أشبع أعطى حتى أشبع أعطى حتى أرضى أعطى فوق ما تتمنى أعطى فوق ما تأمل وتحلم أعطى فوق ما تسأل أعطى فوق حاجتك أعطى حتى أرضى أعطى حتى أشبع وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى الشعرى يقولوا أنه نجم من النجوم قد الشمس خمسين مرة وضوءه أضوأ من الشمس خمسين مليون مرة تقريبا قرت- قريت المعلومات دي النهاردة ها خ- وإنه أبعد من الشمس خمسين مليون مرة الله أكبر هو رب الشعرى رب النجوم كلها بعد التحبيب ده أضحك وأبكى أغنى وأقنى يدخل إلى الوعيد والزجر والتهديد وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى
الله نعم بدأ بعدما حببهم إلى الله وذكر الآلاء والنعم والخلق والإعادة التهديد والوعيد وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى أفناها مسحها من على وش الأرض وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى جولة سريعة تتألف من وقفة قصيرة على مصرع رأس كل أمة لمسة عنيفة توخذ الشعور وخزا عاد ثمود قوم نوح العرب عارفينهم عارفين مين دول المؤتفكة قوم لوط من الإفك والبهتان والضلال المؤتفكة وأهوى يعني أهواها قلبها خسف بها فغشاها ما غشى يعني ربنا سبحانه وتعالى بدون توضيح هذا التض- للتضخيم والتهويل تتراءى من خلاله غشاها ما غشى يعني غشيها غطاها آآ آآ لبسها سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان سيدنا جبريل حملهم على طرف جناحه ارتفع بهم لحد السماء حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم ثم قلبها عليهم طلع بيهم لحد فوق وقلبهم كده فغساها ما غسى فبأي آلاء ربك تتمارى آه. بأي نعم ربك تتمارى وربنا سبحانه وتعالى يسمي هذا ال- ال- كلامه سبحانه وتعالى في هذا العرض السريع آلاء ايه والله كنت لسه بقول لواحد النهارده جاي يسأل سؤال عجيب بعد صلاة الجمعة يا ابني احنا في نعم نعم ربنا نعمة الإسلام نعمة ان احنا نعرف ربنا في دين الإسلام دي أعظم نعمة على الإطلاق انك تعرف ربنا جل جلاله معرفة ربنا في دين الإسلام في هذا الدين العظيم انك تعرف ربنا الجميل الكبير الجليل المتعال بيده ملكوت كل شيء اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون الله جل جلاله انت ممنوع من, من تصوره كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك التوحيد ليس له ولد وليس له زوجه وليس له آه، آه، شريك وليس له ند ولا يم- يحط احد به علما ولا يحيطون به علما الله الله الله العظيم الجليل الكبير الواسع العليم القدير الله الله الله القريب الرقيب المجيب الله الله الودود اللطيف الرحيم الكريم المعطي الوهاب الله ده الله في دين الإسلام بعد هذه الجولة السريعة ثم الله عز وجل يخبرنا أن من نعمه وآلائه إهلاك الظالمين ترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي هذه كلها آلاء نعم فبأي آلاء ربك تتمارى الخطاب لكل احد الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقرا لهم يقرا عليهم القران وهو بي بي استشعر كده وحس معايا والنبي بيقول لهم كلهم فباي الاء ربك تتمارى اسمعها وسيدنا النبي بيوجهها للكل فباي الاء ربك تتمارى لكل قلب لكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى في البلوى على مصارع المكذبين حين أهلكهم ربنا جل جلاله ثم تأتي الآيات الأخيرة في السورة كأنها صيحة الخطر قبل الطامة الكبرى هذا نذير هذا نذير
هذا نذير إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أي أنه ليس بمحدث ليس شيء جديد عجيب هو من النذر الأولى كما ذكر لكم سبحانه وتعالى قو- عاد الأولى ونوح وهؤلاء هذا نذير
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة آزفت الآزفة هذا نذير من النذر الأولى آزفت الآزفة أزفت دخلت أزفت اقتربت أزفت دنت أزفت تحسسك أزفت الآزفة كأن حاجة اتزحلقت وقعت جت قربت دنت خلاص هذا نذير من النذر الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم نذير ينذر من النذر الأولى وقد أزفت الآزفة إذا جاءكم النذير من النذر الأولى فقد اقتربت الساعة دنت الساعة التي اسمها الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها
ليس لها من دون الله كاشفة أنا عايزك تفضل في الحياة عايش معايا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الكعبة هو بجوار الكعبة وأمامه العالم كلهم وهو يقرأ عليهم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ثم يصدمهم أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون زي ما قلت المرة اللي فاتت خلاص هتموتوا الدنيا احنا مش عارفين رايحة على فين لو حد فجرها من أي ناحية من النواحي كل الناس دي هتروح بعد هذا السياق العظيم في كلام ربي الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى ثم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ثم فبأي آلاء ربك تتمارى ثم هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة خلاص أوشكت النهاية اقتربت القيامة جاءت العلامة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة لن يكشف هذه القيامة إذا وقعت أحد إلا الله أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون بقى بعد ما أقول لكم أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح والمؤتفكة أهوى تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سامدون يقولوا السمود الغنى انتوا قاعدين تغنوا قاعدين تلعبوا النهارده سبحان الله تسمع فرح في أجوارنا بدأوا بأسماء الله الحسنى وبعدين بتلع... وانتم سامدون بتلعبوا بتغنوا ده كلام يتغنى وانتم سامدون ثم جاءت فاسجدوا لله واعبدوا ازفت الازفه ثانيه يا شيخ ياسر.
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا دون الله واعبدوا
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا وفجأة سجد الكل المسلمون والمشركون الكل سجد تأتي روايات ويقولوا سبب سجود المشركين قصة الغرانيق العلا قصة باطلة موضوعة لا قيمة لها لن نعرج عليها ولن نذكرها أبدا إنما القصة في أن تشعر أنت بهذا الموقف حين تشعر بهذه الآيات هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجد الكل كان نفسي أسجد ونسجد جميعا لكن ال- الكتاف اللي هم عاملينه في الكراسي ده مش مخليني عارف أقوم لكن عايز أختم كده أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ها آه آه وأنتم سامدون ها هفك أنا كل حاجة أهو ها وأنتم سامدون فاسجدوا يلا الكل كل كل اللي سمعني كل اللي شايفني يسجد فاسجدوا فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا
Ha ha ha ha